باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين في البداية أحب أن أهنئكم بعيد الصليب المجيد هيبقى يوم الاثنين اللي جاي وعيد الصليب اللي هو أول الأعياد اللي بنحتفل بيها في السنة القبطية الجديدة بعد احتفلنا برأس السنة من خلال عيد النيروز واللي بيستمر لغاية 17 يوم ويوم 17 توت بيبقى احتفالنا بعيد الصليب المجيد وده أول احتفال بالصليب لأن الصليب بنحتفل بيه على مدار ثلاث مرات مرة في توت اللي هي المرة دي بنحتفل بيه ثلاث أيام 17 و18 و19 ومرة يوم الجمعة الكبيرة بنحتفل بيه اليوم كله يوم الصلبوت أو جمعة الصلبوت وبنحتفل بيه كمان في عشرة برمهات بتبقى في شهر مارس وبعيد الصليب بس دايما عشر برمهات بيجي خلال الصوم الكبير كل سنة وانتم طيبين وبداية أعيادنا هو بعيد الصليب اللي نحتفل بيه على مدار ثلاثة أيام زي ما ابتدينا من ثلاث أسابيع ابتدينا نتأمل في مزمور 37 والمزمور ده هو سميناه أو هو في تصنيفه بيبقى مزمور من مزامير الحكمة وهو مكون من أربعين آية والحقيقة في معظمه عبارة عن دروس في الحكمة أيها الإنسان يا من تريد أن تتعلم الحكمة اقرأ المزمور ده باستمرار وخد منه لحياتك وافهم عباراته ودروسه وتعاليمه اللي بتدور كلها على الحكمة في حياة الإنسان أنا اتكلمت وإياكم في الأسابيع الماضية ثلاث دروس ما تغيرش من الأشرار ونمرة اتنين اتكل على الرب ونمرة ثلاثة اسكن الأرض الدرس الرابع النهاردة ارعى الأمانة وكان معتاد عايز أقرأ وإياكم الفقرة الأولى اللي من المزمور هو المزمور مكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول من عدد واحد لعدد 11 لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإسم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الأرض وارعى الأمانة وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد اللي هو الشرير يعني كف عن الغضب واترك السخط لا تغر للمرة الثالثة لا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون زي الحشيش اللي اتكلم عليه في الأول والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض طبعا كلمة يرثون الأرض يعني سمعتهم وسيرتهم ترث الأرض مش يورثوا الأرض يعني الورث المادي المعنى كده المقصود بيه بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين الدرس الرابع في الحكمة هو ارعى الأمانة والحقيقة ده درس جميل قوي و... وحتى الكلمتين كلمة الرعاية وكلمة الأمانة من الكلمات الجميلة يعني واللي لها أبعاد كبيرة في حياة الإنسان قبل ما ابتدي عايز أحكي لك حكاية كده معظمنا يعرفها حكاية نعمة في العهد القديم وحكاية رعوس زوج زوجة ابنها وابنها اللي توفى وإن رعوس المؤابية أو الكنعانية مرضتش ترجع لأهلها و التصقت بحماتها وعاشت وياها وابتدت تشتغل في حقل بوعز والقصة بنقراها في سفر عوز قصة جميلة جدا لكن بنوصل في النهاية أن نعمة ورعوس اعتمدوا على الأمانة ورعوا الأمانة في حياتهم كل واحد من جانبه نعمة الأم أو الحماة ورعوس الزوجة أو التي صارت أرملة ارعى الأمانة والحقيقة هو تعبير جميل خالص آه، فيه لكن قبل ما ندخل في يعني في أبعاده عايز أكلمك عن أمانة الله تقول لي هو الله آه، مش أمين أقول لك لا ده أمين طبعا بس عايز أشرحها لك كيف تظهر أمانة الله أمامنا كبشر دايما نوصف الله أنه أمين وقدوس دايما الصفتين دول نلاقيهم في سفر أشعياء وفي سفر هوشع وفي سفر الرؤيا يقول الشاهد الأمين الصادق والله لما وعد الإنسان بعد سقوط آدم وعده بالخلاص تمم الخلاص في شخص ربنا يسوع المسيح وأمانة الله نوع من الرجاء ونوع من العمل الداخلي اننا واثق فالله الذي يعمل فينا بولس الرسول كان راكب السفينه ورايحين للمحاكمه في روما والسفينه اتكسرت بولس يقف وسطهم يقول لهم ايه لا تكون خساره نفس واحده منكم الا السفينه لاني اؤمن بالله انه يكون هكذا كما قيل لي يعني خد وعد من ربنا ان محدش هيضيع محدش هيغرق حتى لو كل واحد مسك قطعة من خشب السفينة اللي اتحطمت أمانة الله بتظهر في غفرانه للتائبين يقول لنا كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم أمانة الله لما جاءت المرأة الخاطئة أو جابوها ووضعوها في الوسط وكل واحد شايل له حجر عايز يرجمها ونسوا خطاياهم نسمع كده عن السيد المسيح لما بمنتهى الهدوء ومنتهى الأمانة ويسجل خطايا بعض الناس المتشددة دهيت وابتدوا ينصرفوا من المشهد وتبقى هذه المرأة واقفة في عارها ولكن السيد المسيح يقول أما دانك أحد تقول له لأ وأنا لا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا أمانة الله أمانة الله بتظهر في التجارب كلنا بنتعرض لتجارب لكن الله بيقف جنبنا وبيعدي دايما الأوقات الصعبة ويبقى الواحد مش متخيل ازاي الوقت الصعب ده هيعدي وبأمانة الله وبروح الله والطبطبة اللي بيقدمها لينا بيخلينا نعبر فيها بسلام يقول لنا الكتاب الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا زي التعبير البسيط يا رب انا شايل شيله تقيله على كتفي مش هقول لك يا رب خفف الشيله لكن هقول لك يا رب خلي كتفي قوي يتحمل هذه الشيله والله يسند يمكن بنشوف المشهد الجميل طفل صغير والده هو اللي شايل الشنطة التقيلة والولد بس مجرد حاطط ايده على الشنطة ويعتبر نفسه ان هو شال الشنطة وهي والده في حين ان اللي شايل هو الله اولا واخيرا طبعا موضوع امانة الله موضوع كبير قوي لكن يعني لو شفناه كده في العهد الجديد كمان في بعض الامثلة زي مثل الوزنات يقول له كده كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ما ده نوع من العمل و... والأمين في القليل أمين أيضا في الكثير والأمانة لا تتجزأ وهنا النقطة أو الدرس اللي بيقول لك ارعى الأمانة يعني خلي فضيلة الأمانة اللي في حياتك خد بالك منها ارعاها عارفين لما الإنسان بيرعى شيء يرعى ابن صغير بيربيه بيرعى عمل معين او مثلا فلاح في الغيط بيرعى حيوانات في الغيط بيرعاها وبيهتم بيها ارعى الامانه يعني الامانه موجوده عندك بس خد بالك منها وبتعجبني خالص الايه اللي موجوده في سفر الرؤيا في الاصحاح الثاني كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه كن هنا موجهه لكل واحد فينا دون النظر هو مين وكن فيها نوع من الاستمرار يعني كن النهارده وبكره وبعده واستمر للنهايه وفيها كمان نوع من الالزام يعني ما انتش مخير تكون النهارده امين وبكره مش امين فيها خصوصيه فيها استمراريه فيها الزاميه كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه نصها الاول على الارض كن امينا الى الموت والنص الثاني في السماء فساعطيك اكليل الحياه تعالى نشرح مجالات الامانه اللي بيقول لي عليها ارعاها ارعى الامانه كل واحد فينا عنده امانه حتى من التعبير الشعبيه اللي عندنا في مصر هنا ان فلان انا عايز اسيب وياك امانه امانه فالامانه ده هي تكون حاجه ماديه ويكون ورق مهم او اي شيء من هذا القبيل ياخده الانسان ويحافظ عليه كما هو لا يغير فيه اي شيء هي دي الامانه ارعى الامانه خالص في بعض البلاد لما بيروحوا ولادنا فيها ويشتغلوا وبعدين القصة دي طبعا قديمة مش بسهولة يحطوا فلوسهم في بنوك ولا حاجة مش بسهولة يفتحوا يعني حسابات بنكية يوم يروحوا يحطوها مثلا عند شخص يعرفوه أو واثقين فيه بأي شكل من الأشكال يوم يحطوا يلفوها كده ويكتب عليها اسم الشخص ويعينها عنده ويوم ما يجي يطلبها ياخدها كما هي ارعى الأمانة أمانة الإنسان والأمر دهوت ينطبق في كل نواحي حياتنا زي ما أعرض عليكم دلوقتي أول حاجة الأمانة نحو الله أمانتك نحو الله يشوع ابن نون وصموئيل النبي قالوا التعبير ده قالوا كده اخشوا اخشوا يعني اتقوا اخشوا الرب واعبدوه بكمال وامانه ده بيقولوها للشعب اخشوا يعني الانسان يبقى عنده مخافه اتقوا اتقوا الرب واعبدوه بكمال وامانه والامانه دهيت طبعا اللي جت منها كلمه ايمان يعني الايمان المستقيم اللي عرفناه واستلمناه وعاشت بيه كنيستنا الأجيال دي الطويلة من أيام ما مرقس جه يسلمنا الإيمان بالمسيح وعايشين وحافظ عليه الآباء لغاية النهاردة بنحافظ عليه وبنسلمه للأجيال اللي بعدنا ما هو ده شكل من أشكال الأمانة الأمانة في الإيمان نسمع عن دانيال النبي كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب مع انه ايه مع انه في بلاد غربه وهو واحد من المسبيين ويعني لا حول له ولا قوه ويجاهر باعلانه للايمان ويترمى في جب الاسود ويرفض عباده الاوثان ويرفض انه ياكل من قطايب الملك ولما يجي الملك يشوفه لانه كان الملك بيحبه بعد ما رماه في جب الاسود يقول له إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود أمانة إنسان أمين تجاه الله يمكن الشهداء اللي شفناهم على اختلاف أنواعهم لكن صورة شهداء ليبيا إزاي إنهم أمناء في أرض غريبة إزاي كانوا أمناء على إيمانهم في أرض غريبة وإزاي إن الله جعل استشهادهم هو صورة من صور الكرازة باسم المسيح وباسم الكنيسة القبطية على مستوى العالم بدون استثناء ما كانش في بالهم كده هم حطوا في بالهم يكونوا أمناء بس وأمانتهم أفرزت هذه الثمار الكثيرة نسمع باعتبار ان احنا في زمن الاحتفال بعيد النيروز وعيد الشهداء نسمع القديس بوليكاربوس اسقف ازمير في تركيا وازاي انه هو عمره 86 سنه طلبوا منه ان يسيب المسيح ويعبد الاوثان فقال عباره شهيره جدا قال كده لقد خدمت المسيح 86 عاما ولم يصنع بي شرا فكيف اجدف على ملكي والهي الذي خلصني اطلقوا عليه الوحوش والناس خدت بعض البقايا اللي اتبقت منه ولفتها في مناديل واعتبرتها ذخائر وكنوز وبنوا عليها كنايس وسيرته عايشه لغايه النهارده والقديس بوليكاربوس بالصوره الجميله دهيت بوليكاربوس يعني عديد الثمر او ممتلئ من الثمر سيرته وحياته واستشهاده وقداسته موجوده ويانا لغايه النهارده امانه الانسان الامين امام الله وده اول بعد من ابعاد الامانه لا يتساهل مع الخطيه ما الخطيه احيانا تاخد اشكال وتاخد اسماء وتاخد الوان لا يتساهل مع الخطيه هو آه لو في فكر خاطئ وصل لغايه عنده ازاي بيعمل له آه يوقفه ما يتماداش فيه وما يحاولش انه ياخد ويدي وياه عشان يقع في اي خطا آه يعني يمكن يعني بتذكر يوسف الصديق والعبارة الجميلة بتاعته كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله والعبارة دي أنت ممكن تستخدمها في أي موقف من المواقف اللي فيها الخطية أو شبهة الخطية بصفة عامة أول حاجة الأمانة مع الله تاني حاجة الأمانة مع النفس ما هترعى الأمانة إزاي ارعى أمانتك تجاه الله وكمان ارعى امانتك تجاه نفسك يعني ايه يعني عينك لازم تكون امينه ودنك لازم تكون امينه يدك لازم تكون امينه مشاعرك لازم تكون فيها الامانه ده انا عايز اقول لك كمان انك لازم تكون امين على صحتك ممكن الانسان يتعرض لبعض المواقف اللي تؤثر على صحته دي عدم امانه حاجات بيشربها حاجات بيستخدمها حاجات بيمارسها يعني دون الدخول في التفاصيل دهيت هو لازم الانسان يكون امين على صحته ما تجرحش الامانه هنا الوصيه وده شكل من اشكال الحكمه او درس من دروس الحكمه ارعى الامانه تجاه نفسك يعني مثلا لازم الانسان يضبط حواسه العين يجب ان تكون متعففه عن النجاسه شوفش حاجة وحشة ما تدخلش منظر وحش العين لازم تحترم خصوصية الآخر الودن لازم ترفض أي كلام فيه قباحة أو فيه نوع من الوشاية أو مسك السيرة أو نشر الإشاعة الودن اسمحش إن ودنك تخش فيها حاجة غلط يبقى انت كسرت درس الامانه هنا او درس الحكمه لسانك لسانك لازم يكون لسانك نقي لسان بيصلي لسان بيسبح لسان بيشكر لسان ما بيكذبش لسان ما بيحلفش لسان نقي مستقيم ما هي دي الامانه شكل من اشكال الامانه والوصيه هنا شديده جدا شوف يقول ايه في كورنثوس الاولى ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لان هيكل الله مقدس الذي انتم هو والهيكل هنا مش الهيكل المبني هيكل جسدك ونفسك ارعى الامانه ارعى الامانه تجاه نفسك ده البعد الثاني البعد الثالث ارعى الامانه في الاسره في كل مرة بنعمل إكليل يعني بنقول له هو ارعى الأمانة في زوجتك وانت ارعى ارعى الأمانة في زوجك وطبعا كلنا عارفين ان الكلمة العكسية لكلمة الأمانة كلمة بتجرح الودن كلمة الخيانة كلمة بتجرح الود ارعى الأمانة جوه الأسرة فترة الخطوبة وفترة الزواج وزي ما بيعبر الكتاب إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد والأمانة دهيت ارعى الأمانة يعني أنت بقيت مسؤول وأنت بقيتي مسؤولة كل واحد عن الطرف الآخر بيت مسؤول يحصل ما بيننا بعض خلافات كده صغيرة أولا ما تقعدش ويانا يعني الخلاف ما بقيتش ويانا ونمرة اتنين لازم نفهم بعض ولازم نجاهد في ازاي نفهم بعض وازاي نعيش لان انت وانت في يوم من الايام وافقت على هذا الارتباط وانت اللي اخترته وانت اللي اخترتي فحافظ على هذا الاختيار ونجح دايما هذا الزواج او هذه العلاقه طبعا الامانه في الاسره امانتنا تجاه ولادنا اللي بنربيهم ومش كده وبس ده امانتنا تجاه الكبار الاسر اللي نشأنا فيها اكرم اباك وامك ما هو ده شكل من اشكال الامانه فانت عليك انت وانتي عليك من باب الامانه وكدرس من دروس الحكمه انك ارعى الامانه الامانه اللي عندك ربنا لما اعطالك ابناء استودعهم عندك كامانه لما اعطالك اموال استودعها عندك كامانه لما اعطالك مواهب او مهارات معينه استودعها عندك كامانه احترس خد بالك اوعى تنسى النعم والعطايا اللي يعطاها الله ليك خد بالك وعبارة يشوع بن نون عبارة جميلة قوي ويا ريت تبقى شعار في بيتنا في كل بيت يقول كده أما أنا وبيتي فنعبد الرب أما أنا وبيتي بيتي هنا يعني أهل بيتي نعبد الرب لنا علاقة وفي واخدين بالنا مننا بنرعى الأمانة في علاقتنا مع الله ده البعد الثالث الأمانة مع الأسرة والحقيقة البعد ده أنا بحس كده إنه محتاج كلام كتير قوي لأن تكوين أسرة وإنشاء أسرة جديدة وتبقى المفاهيم سليمة عند كل طرف من الاتنين هو اللي يخلي البيت يعمر ويخلي البيت يكبر وتحل فيه البركة نمرة أربعة الأمانة في مجال الدراسة أو العمل مجال الدراسة أو العمل بلا شك الطالب الأمين في دروسه في دراسته في واجباته اللي بيرفض أي شكل من أشكال الغش أو أي صورة من صور عدم الأمانة مرفوضة منه تماما وأمانته هي اللي هتوصله ولو ما كانش أمين في أي مجال من مجالات دراسته يوم ما يتخرج ويوم ما يشتغل هل تظن أنه ممكن يكون طبيب أمين أو مهندس أمين أو مدرس أمين أو محاسب أو محامي أو أو كل الوظائف والأعمال ده هي مش ممكن مش ممكن وعلى رأي الأمثال يقول لك بيت الغشاش ما يعلاش بيت الغشاش ما يعلاش خالص حتى في المباني يعني لما بيغش في مواد البنى البيت بيقع ما يعلاش بيقع بيتساوي بالارض في كمان الامانه في العمل وامانه العمل دي امر متسع للغايه في حياتنا اليوميه نسمع عن حمية كيف كان امينا في عمله ونسمع عن يوسف الصديق كان امين في عمله ونسمع عن وشتي الملكة كانت أمينة في منصبها اللي هي موجودة فيه إنجاز يعني نسميه كأنه عمل نسمع عن رعوس زي ما ابتديت وياكم النهاردة إنه كانت أمينة أمانة العمل بتبتدي بأبسط حاجة الالتزام بالمواعيد مثلا دي أمانة عمل الجدية كل الوقت في العمل اتقان العمل حفظ خصوصيه العمل طبعا في مجالات كتيرة ازاي الانسان يعملها لكن انا بتكلم بصفة عامة امانتك في العمل بتاعك مهما كان صغير واظن انا حكيت لكم مرة حكاية عن واحد راح يزور مصنع طيارات صحفي راح يزور مصنع طيارات مصنع مصنع ضخم طيارات فراح كده في ركن لقى في عامل بيمسك المسامير بتاع اللي بيستخدموها عمال يصنفها ده مسمار صغير وده كبير وده كده وده كده فالصحفي بيسأله بيقول له انت ايه عملك في الم- المصنع ده فرد عليه رد جميل قوي قال له انا اشترك في صنع الطائرات ما قالوش انا عمال انقي المسامير ولا اصنفها لا انا اشترك في صنع الطائرات مهما كان العمل صغير طبعا الشخص ده بامانته لما يعمل تصنيف للمسامير جيد يوم الخطوه اللي بعديه تبقى صح واللي بعديه واللي بعديه توصل لغايه آه، الطياره الكامله تبقى طياره سليمه الامانه امانه الانسان ما احيانا اللي بيغش يغش في طعام او يغش في دواء ما هو ده آه، بيغش وفاكر نفسه انه حقق ارباح لكن النتيجه انه ناس هتتصاب باي صوره من الصور مش شرط الناس دول يكونوا اقرباء له بالجسد ولكنه اقرباء له في الانسانيه امانه العمل بتاعه الانسان آه، مثلا امانه الانسان اللي بيشتغل في مجال القضاء لا يعوج القضاء القضاء مستقيم وعشان دي كده مهنه في غايه الاهميه والقدسيه والخصوصيه ازاي القضاء يبقى مستقيم وازاي الحكم يبقى حكم عادل أمانة الأعمال لا تنتهي المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة والطبيب في عيادته الأمانة العلمية بنسمع بعض الناس آه، بتسرق بعض الرسائل رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه يسرقوها فين الأمانة هتفرح هتفرح بالنجاح ما هو أول درس في الحكمة بيقول لك لا تغر من الأشرار فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون هتفرح بإيه؟ هتفرح بنجاح كذا سنة ولا صورتك تبقى حلوة كذا سنة لكن النهاية هتكون إيه؟ النهاية تبقى مؤلمة ومظلمة اجتهد كمان أمانة في عملنا في التواصل الإلكتروني اللي حاصل النهاردة يعني مثلا خطية كبيرة إن واحد يكون بيكلمك في مكالمة وأنت بتسجل المكالمة دي من غير ما يعرف دي خطية آه، اوعى اوعى تفتكر انها شطاره أو اوعى تفتكر انها يعني آه، مهاره انك عملت كده دي خطيه وخطيه تصير خطايا لما انت تنشر اللي انت سجلته ده دي خطايا وهكذا يعني آه، ال- الامانه تحفظك من مجالات الشر والعدوان والمجالات المتعبه في العلاقات الانسانيه امانتك في العمل وفي الدراسه او الدراسه والعمل ارعى الامانه وتاخد بالك ان الوصيه آه، كلمتين ارعى الامانه لكن ايه حدودها احنا بنحاول نشرح ويا بعض دلوقتي الحدود المتسعه لامانه الانسان بنسمع عن يعقوب ابو الاباء يقول لك ظل امينا في خدمته وعمله لخاله لابان رغم ان خاله استغله في خدمته وغير اجرته عده مرات كان يعقوب يعوض خاله عن اي شاه يفترسها احد الحيوانات البريه مع انه كان من المفروض ان يتحمل صاحب الغنم ما يتم افتراسه واحد امين شخص امين بعد خامس من ابعاد الامانه الامانه في الخدمه امانتك في الخدمه طبعا الامانه بتتضح قوي في آه، اصحاح عشرة في انجيل معلمنا يوحنا اللي بنسميه اصحاح الراعي الصالح انا هو الراعي الصالح وده الإصحاح اللي دايما نقراه في تذكارات سيامات الآباء البطاركة والأصاخفة وفي تذكارات تجنيزهم ونياحتهم بنقرا الإص- الإنجيل ده اللي هو يوحنا عشرة بيتكلم عن الراعي ويقارن بين الراعي وبين الأجير وبين الذئب الذي يأتي ويفترس ويهلك ويبتدي يتكلم ازاي ان الراعي يكون امين ويقول ايه الراعي الصالح يعرف خاصته وخاصته تعرفه كان زمان يعملوا الحظيرة يدخلوا فيها الخراف كل الرعاة يدخلوا الخراف ويا بعض عشان يبيتوا وبعدين تاني يوم عشان يخرجوهم يقف الراعي على أول الباب باب الحظيرة حظيرة كبيرة قوي ويصفر صفارة معينة بفمه يوم خرافه تسمع صوته تقوم تخرج وياه يجي الراعي التاني يصفر الصفارة الخاصة يوم في خراف الراعي التاني تخرج وياه ما اختلطوش ببعض أبدا خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها هو ده الراعي الأمين والراعي الأمين يبقى واخد باله ما هي أمانة الخدمة الراعي الأمين واخد باله من الرعية من المكان اللي تتغذى فيه لما ياخدها في حق- الحقول يبقى فيه مكان أخضر ويبقى فيه مكان ظل عشان الشمس ما تتعبهمش ويمشي شوية ويريح شوية منظر جميل خالص منظر رائع من المناظر المشهورة في الشرق عندنا أمانة الإنسان في الخدمة في خدمتك الصغيرة في الفصل الصغير في مدارس الأحد في فصل الشباب في فصل الخدام أمانتك ككاهن في رعاية الشعب الأمانة ما تنساش إن كان في كاهن اسمه علي الكاهن وعلي الكاهن لم يكن أمينا في تربية أولاده يقول لنا كده صوت ربنا لما جاله لما أهمل تربية ولاده أقيم لنفسي كاهنا أمينا حسب ما بقلبي ونفسي وأبني له بيتا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام واختار بعد كده صموئيل يعني أنت مسؤول عن رعاية مسؤول عن التربية مش في الشعب بس وكمان بيتك بيتك الأسرة أو زي ما الكتاب بيقول مدبر بيته حسنا وبعد كده الأمانة آه، بتنطلق إلى مجالات الخدمة كلها حتى اللي مسؤول عن خدمة بنسميه أمين الخدمة أمين الخدمة يعني هو الشخص اللي بي- يمتلئ بروح الأمانة واخد باله من ال- الدرس ده ارعى الأمانة أنت مسؤول عن خدام اللي وياك ومسؤول عن السؤال عنهم وهكذا بولس الرسول من عبارته الجميلة يقول من يضعف وأنا لا أضعف من يعصر وأنا لا ألتهب يعني إحساسه وكان يقول في نفس الموضوع لما يقول آم، إنه قعد ثلاث سنين وهو بيكلم كهنة وقصوص أفسس إني ظللت ثلاث سنين بينكم منذرا كل أحد بدموع يعني تصور هو بيتكلم عينيه بتدمع والدموع هنا معناها الصلاة يعني بينذر بالكلام ويصلي من أجل الإنسان كمان الأمين في الخدمة أمين في تعليمه يحافظ على نقاوة التعليم أحيانا الإنسان ينبهر بكتابات خارجية أو ينت- ينبهر ببعض الألفاظ أو المصطلحات أو حتى الكتابات الحديثة لكن في واحد محافظ على إيمانه محافظ على إيمانه مش بمعنى إنه آه، بيقول نفس الكلام بطريقة ربما اللي قدامه مش فاهمها لكن بيستخدم الأساليب الحديثة عشان يشرح إيمانه بطريقة توصل القديس أثناسيوس الرسولي لما كان بي بيقدم شروحاته في اللاهوت كانوا يقدمها من خلال الفلسفة ليه؟ لأن كانت الفلسفة هي السائدة في زمنه فبقى يستخدم المعايير الفلسفية وهو بيشرح اللاهوت احيانا يسموه الفيلسوف وبولس الرسول بالمثل برغم انهم عاشوا في اللاهوت وعاشوا في الايمان والعقيده بشرح واضح جدا. الامانه الامانه في الخدمه. بعد سادس من ابعاد الامانه اللي هي تمشي مع الوصية دهيت أو الدرس ده الأمانة في المال المال المال نعمة من عند ربنا بيديها لنا عشان نيسر حياتنا لكن أمانتك في المال أمانتك في استخدامه أمانتك في توجيهه أمانتك في إنه يكون وسيلة وليس هدف وإنك بالمال دهوت تقدر تخدم بيه كل أحد يقول لنا الكتاب لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء وإن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء تخليش المال هو اللي يتحكم فيك المال حلو والمال بنستخدمه في حياتنا وفي كنايسنا وفي حياتنا اليومية وفي دراستنا وفي أعمالنا لكن لا تجعله يتحكم فيك ولا تجعله تجعل محبته مصيدة ليك توقعك الوصية بتقول محبة المال أصل لكل الشرور المال نستخدمه لكن لا نضع محبتنا فيه خالص والله بيعطي ناس بيبقى وياهم أكتر وناس وياهم أقل عشان يحرك روح الرحمة في قلوب دول عشان يخدموا دول ويحرك في هؤلاء قلوب الشكر أيضا وهكذا يعيش الإنسان إنسانيته أمانة الإنسان في المال كوسيلة وإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم في الحق إن لم تكونوا أمناء في مال الغير فمن يعطيكم ما هو لكم أمانة الإنسان في ماله حتى في مصروفه الصغير أنا فاكر من من الحاجات اللطيفة كانوا يدوا يعلموا كده الأب والأم إنهم يدوا مصروفهم بيدوا المصروف مثلا كل أسبوع أو حاجة يوم يدوه يوم الخميس اشمعنى يوم الخميس عشان يوم الخميس ده اللي فيه مدارس الأحد يوم الطفل وهو صغير يتعلم ازاي يقدم من مصروفه في اليوم بتاع الخدمة بتاعه ما هو ده نوع من الأمانة في التربية والأمانة أيضا في المال وهكذا ربما أمانتك في المال هي تصير في أمانة في المجتمع اللي أنت عايش فيه يعني عندك إحساس بالآخرين لكن البعد السابع اللي أحب أن أنا أركز عليه هو الأمانة في الوقت يعني أنا شرحت لك كل الأبعاد اللي فاتت دهيت لكن ختمتها بنمرة سبعة الأمانة في الوقت والوقت هو العطية الوحيدة التي يعطيها الله لنا بالتساوي للجميع ممكن أنا يبقى وياي عشر قروش وأنت وياك عشرين قرش ممكن نختلف فيه لكن أنت بتاخد 24 ساعة وأنا باخد 24 ساعة زيك برغم مسؤولياتنا مختلفة أمانتك في الوقت كيف تستخدم ال 24 ساعة بتوع كل يوم استخداما حسنا واحد بيضيعهم في النوم واحد بيضيعهم في النت واحد بيضيعهم في الكسل واحد بيضيعهم في او بيستخدمهم في العمل في العباده في الرياضه في الدراسه مجالات كتيره خالص كيف توزع هذا الوقت والامين في وقته بلا شك بيبقى انسان ناجح واخد باله اللي بيضيع وقته بقى بلا اي معنى حتى الفسحه اللي بنعملها ودي حاجه مهمه جدا انك تروح فسحه او تروح مصيف حاجة جميلة جدا ازاي تكون امين فيها ولا تدع الحرية اللي ربنا بيقدمها لنا تدعها مجال تكون انك تضيع وقتك بلا معنى وبلا قيمة وبلا ثمر الخلاصة الخلاصة عايز ترعى الأمانة اهتم بمخافة الله في حياتك اهتم بالمخافة عايز ترعى الأمانة اهتم بمحبتك اللي بتقدمها لكل من حولك عايز ترعى الأمانة من فضلك كن إنسان ملتزم ودقيق يقول لنا الكتاب انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة هنا الجهل والحكمة مرتبطة بال مش بالمعرفة مرتبطة باستخدام الوقت انظروا كيف تسلكون بالتدقيق التدقيق هنا الدقة والدقيقة يعني وقتك ده مسحوب بالدقيقة محسوب بالدقيقة لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت يعني خلي الوقت زي وقت الفداء اللي قدمه المسيح على الصليب ليه؟ لأن الأيام شريرة أنت تملك النهاردة طب وبكرة لسه عند ربنا لسه لا أملكه خد بالك أمانة الإنسان وأجمل ختام هو الوصية اللي قلت لكم عليها في معرض الحديث وهو كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة يعطينا الله هذا الدرس وده درس مهم جدا لحياتنا الدرس الرابع من دروس الحكمة إنك ترعى الأمانة في حياتك في كل يوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين